تشاهدون الآن كيف وأخواتها مع الشيخ محمد حسين يعقوب روح بها أريد للمبتلين الليلة أن يتصبروا وأن يروا الجانب المضيء في هذا القدر الإيمان بالقضاء الإيمان بالقضاء والقدر معه ما أسماه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله إخوتي في الله ولأنني منكم وأعيش معكم ولأنني آه، بشر أعاني مما يعاني منه بعض الناس دائما اتساءل مع من حولي انت عايش في ايه اليومين دول وسؤال هذه الحلقه انا عايش في ايه اليومين دول في صلاة صبح سمعت قول الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور توقفت لأتساءل هل يطلب منا ربنا ألا نفرح بالعطية ولا نحزن عند وقوع البلية وحقيقة بعد تأمل آيات القرآن الكثيرة في بضع وثلاثين موضعا في القرآن في آه في ذم الذين يفرحون بالنعم ويضجرون عند ورود البلايا كثيرة جدا الآيات وكأن ربنا جل جلاله فعلا ينهانا ألا نبالغ في الفرح ألا نفرح عند ورود النعم وألا نحزن ولا نضجر عند ورود البلاء وقلت وهل هذا ممكن نحن كبشر هل يمكننا الا نفرح والا نحزن واقول انه ممكن ولكنه صعب جدا بالغ الصعوبه على النفس لذلك تجد ان اكثر المفسرين ذهبوا الى ان النهي عن الفرح الفرح المذموم الذي هو يؤدي الى البطر والاغتيال بدليل التعقيب في الايه ان الله لا يحب كل مختال, مختال فخور والا يؤدي الحزن الى القنوط والى الضجر والخروج عن حيز الصبر ولكني ارى مقاما اعلى من هذا وانا بقول برضو عشان الناس اللي بيسالوا ورايا هتسال اي شيخ هيقول لك اللي انا بقول لك عليه ده ان احنا لازم نفرح ولازم نزعل ونحزن ونتالم والمنهي عنه الفرح المذموم اللي هو البطر والاشر و والاغتيال والمز- وال- والحزن المذموم المذموم هو الذي يؤدي الى الضجر والقنوط انا بقولها لك اه الكلام ده صحيح 100% ولكن فوق هذه درجه درجه الاتقياء الاولياء احباب الله الذين حين ينزل عليهم البلاء لا يحزنون احنا قلنا كتير انه حين ينزل البلاء بعبد هذا البلاء له ثلاث مراتب التعامل معه المرتبه الاولى الصبر وهو فرض الصبر وهو فرض فرض الصبر ان يصبر الانسان حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى اتنين الرضا وهو فضل مش فرض ان يكون الانسان راضيا ثلاثة الشكر أن يشكر الله على البلاء كما يشكره على النعمة احنا في زمن فعلا كثر فيه البلاء وكثير من البلاء بسبب أحساد الناس وأحقادهم قل لي هو الحسد بيعمل حاجه طبعا قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم العين حق العين ادخلت الرجل القبر والجمل القدر يعني شوف العين قتلت الانسان إنسان ادخلت الرجل القبر بصله بعينه موته ولذلك في الحديث في صحيح البخاري على ما يقتل احدكم اخاه الحديث فيه ان واحد بص الواحد بيستحمى فقال سبحان الله ولا جلد مخبأة قال له ايه البياض ده ايه الجمال الشاهق ده ده انت ولا كأنك واحدة بنت عذراء وقع فلبط جات له حمى ورقت في ساعتها فالرسول لما عالجه قال على ما يقتل احدكم اخاه فالناس النهارده لان الدنيا الدنيا والظروف اتغيرت فبقت عيون الناس وحشه حقد شايف واحد كان غلبان وربنا اعطاه والتاني ما خدش حقد حسد عيون الناس فعلا آه، بتصيب في مقتل فالبلاء بقى وارد وخصوصا على اهل النعم كل ذي نعمه محسود فلذلك الانسان صاحب النعمه المتالم من اعين الحساد كيف يصبر تصبيره واجب بل مطلوب منه الرضا لانه صاحب نعمه صاحب نعمه فورود البلاء نصبره ازاي احنا قلنا ان الامر شاق بلا شك وصعب لا نشك في ذلك على النفس الانسانيه لكنه امر وارد وممكن بل الشكر ان يشكر العبد ربه على البلاء كما يشكره على النعم ومن اراد ان يتصبر فليعلم ان هذا البلاء انما نزل عليه عقوبه قل لي الله مش انت لسه قايل من شويه ان البلاء ده بسبب اعين اعين الحساد انا بقول ان الله جل جلاله جعل سبب جريان البلاء اعين الحساد ده سبب سبب ظاهر والا فالقدر سببه القدر الذي قدره الله عليك عقوبه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ده بالعكس ده ينبغي ان يعتقد كل منا ان الله سبحانه وتعالى وان ابتلاه مهما ابتلاه فانما هذه العقوبات شيء يسير مما عليه ويعفو عن كثير ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه فلذلك عند ورود البلاء ينبغي ان تستشعر قول الله سبحانه وتعالى لولا امن الله علينا لخسف بنا يعني ان الله عز وجل لم يعاقبك بذنوبك كلها ده بس كده يعني آه عشان كده البلايا التي تعرض للمؤمن كلها مهما اصابه من البلاء عشان كده حلقتنا الليله بعنوان تطيب قلب المبتلى المبتلين الليله اريد ان آه يعني امسح جراحهم والامهم اريد للمبتلين الليله ان يتصبروا وان يروا الجانب المضيء في هذا القدر الايمان بالقضاء والقدر فاقول لهم لكل مبتلى اخي وحبيبي في الله هذا البلاء الذي اصابك يجب ان تعتقد انه الخير لك بل هو افضل خير يكون في حالك هذه هذه الاولى الثانيه ان تعتقد ان هذا القدر الذي جرى عليك وانت تتالم منه انما جرى عليك بذنوبك عقوبه عقوبة من الله سبحانه وتعالى وهذه العقوبة ده برضه المعنى اللي أنا عايش معاه اليومين دول في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون دايما احنا نقول عسى ان تكرهوا شيئا وننسى الحته الاولانيه اللي هي كتب عليكم القتال وهو كره لكم قد يقدر الله جل جلاله على العبد بعض الواجبات والعبد يعني مش هنقول يكرهها لان من كره شيئا من شرع الله حبط عمله ولو عمل به الذي يكره ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله فاحبط اعمالهم استدل بها العلماء على أن كراهية شيء من شرع الله نفاق اعتقادي مخرج من الملة يحبط بسببه عمل العبد قد يكره الإنسان شيئا بلاش يكره عشان كده بيبقى خرج بره مش يكره ولكن مش بيحب قوي شيء من الطاعات بيقوم صلاة الفجر متغصب وبيقول جواه ما بينطقش لو كانت صلاة الفجر في وقت غير ده حرم الله عليه الزنا وهو متضايق من الأمر ده نفسه ربنا أحلله فقط أربع وهو عايز ينطلق ويفتح إلى آخره شيء في غصة في النفس فيعاقب الإنسان بسببها ليطهره الله منها تعالوا نشوف ابن القيم قال ايه في تفسير هذه الآية يقول ابن القيم في كتاب الفوائد في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب قول تاني طب تدفع كام الصلاة على النبي طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب يعني ممكن تبقى حاجة بتكرهها والحاجة اللي انت بتكرهها دي هي اللي هتجيب لك اللي انت بتحبه فإن كرهتموهن فعسى كده صح بقى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والآية دي جاءت في سياق النساء ربنا سبحانه وتعالى آه بيقول فإن كرهتموهن المرأة زوجتك قد يكرهها الإنسان أحيانا خلاص قرفتني أنا بكرهها فربنا بيقول لك وإن كرهتها فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ممكن يكون الخير كله بسبب المرأة دي اللي انت بتقول بكرهها ممكن يكون ربنا موسع رزقك بسبب المرأة دي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث المرأة والدار والفرس فقد تكون امرأة شؤم على زوجها وقد تكون امرأة بركة على زوجها مرزوقة فكل الرزق اللي بيجيله بسبب المرأة اللي تزوجها دي فلما يطلقها يذهب معها الرزق أقدار أو قد تكون هذه المرأة فيها خير من ناحية أو من أخرى عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر لا يفرك يعني لا يكرهها تمام الكراهية الشاهد ايه لما ربنا يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم معناها انه قد ياتي المحبوب من طريق المكروه ان المكروه قد ياتي بالمحبوب وقول الله عز وجل وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ان المحبوب قد ياتي بالمكروه الحاجه اللي انت بتحبها هي اللي تضرك وهي اللي تاذيك وهي اللي تعطلك وهي اللي آآ آآ يعني تم ت- ت- تمنعك او تحول بينك وبين بلوغ مصلحتك لذلك لا يامن العبد ان توافيه المضره من جانب المسره كنت زمان في رسائل التربيه كنت ببعت للاخوه كده رسائل تربويه فمن الرسائل دي رساله متى يفلح من كان يسره ما يضره متى يفلح من كان يسره ما يضره هينفع امتى وهيصلح امتى اللي بيفرحه الحاجات اللي بتضر بيحب اللي بيضره نعمل ايه هو ده الغلب الحقيقي فلا يأمن العبد أن توافيه المضرة من جانب المسرة ومن قرأ هذه الآية وفهمها لم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة والله أعلم بالعواقب فإن الله يعلم منها من العواقب ما لا يعلمه العبد وحينئذ إذا فهم العبد هذه الآية أوجب له ذلك أمورا أولها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء لأن امتثال الأمر عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع يبقى لازم نعتقد هذا اعتقادا جازما التزام الأمر إن احنا ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا امتثال الأوامر إن الأمر اللي ربنا يأمرك بيه تلتزمه حتى وان كنت شايف ان هو يشق عليك حتى وان كنت شايف ان هو في ابتدائه انت شايف ان عواقبها تضرك او تاذيك هقول لكم حاجه من فتره قدر الله عز وجل ان انا اتخبطت خبطه كده وركبي وجعتني فما بقيتش اقدر اجلس الجلسه اللي هي جلسه التشهد رحنا للدكتور واثنين وثلاثه ويا رب كفينا شر الدكاتره يا رب كفينا شر المستشفيات والمسلمين والمسلمات في الاخر الدكتور قال بصراحه انت مش هتعرف تقعد جلسه التشهد دي تاني في حياتك طب حلها ايه قال لي هنركب لك مفصل صناعي في الركبه ركبه صناعيه حاجه بلاستيك مش عارف ولا قال عليها ايه اه ركبه صناعيه بس برضو مش هتعرف تقعد كده تتني رجلك كده وتقعد عليها وتوقف التانيه خلاص انسى قلت له طب انا هركب ركبه صناعيه ليه؟ بلاش وخرجت من عنده وانا دايما آه، قابلني ربنا يهديه الدكتور احمد عبد الله وابنه الدكتور محمد ربنا يهديهم ويصلحهم الاثنين كانوا قابلوني في المنصوره فقالوا لي احنا زعلانين انت بتكره الدكاتره ليه؟ انا ما بكرهش الدكاتره بس انا بقول يا رب كفينا شر الدكاتره. آه، وهم الدكاتره عارفين ان انا ما بسمعش كلام الدكاتره. الشاهد ان انا رجعت من عند الدكتور ده وصليت وقعدت جلسة التشهد بتألم شوية يوم في اتنين في تلاتة الأمور راحت خالص والوقت بقعد جلسة التشهد بفضل الله عز وجل زي زي الناس كلها بفضل الله عز وجل لكن كنت اللي بقول ايه ان قالوا ان اخطر شيء على رجلك انك تقعد القعده دي ما تقعدهاش اما تيجي تسجد اما تيجي تجلس جلسه بين السجدتين مدد رجليك لقدام او اقف على ركبك كده ما تقعدش قلت والله ده شرع ربنا انا بقولش الكلام ده عشان حد يعمل بيه انا بقول الكلام ده بس ب- بحكي تجربه شخصيه ان احيانا يرى الانسان ان عاقبه الامر شر من وجهه نظره الشخصيه ويجد الحقيقه ان كل اوامر الله عواقبها خير قال سبحانه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ها ولا يخاف عقباها فإذا جاءك الأمر خلي الآية دي قدامك أن الأمر صادر من عين لا يخاف عواقبها ما تخافش من عواقب أوامر الله طالما أنك بتنفذ أوامر الله صح على مراد الله كذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه وإن عواقب ارتكاب النهي كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب ومن خواص العقل السليم اللي بيفهم تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير وكذلك من خواص العقل السليم ترك اللذة اليسيرة إذا كان سيعقبها ألم عظيم وشر طويل أما الجاهل المغفل فينظر إلى المبادئ لا يجاوز المبادئ إلى الغايات يبص بس إيه عسل مسموم هو بص على إنه حلو طب ما هو مسموم في سم هيقتلك شايف إن أول الطريق حلو لكن آخرته غلط وده الكلام اللي بنقوله كتير لشبابنا يا ابني الطريق ده غلط واخرته وحشه وناس كتير غيرك جربوا طريق الادمان ده غلط طريق النسوان ده غلط طريق السجاير والتدخين ده غلط طريق الاكل الحرام غلط طريق البنوك والربا غلط كل الناس جربت الطر- الطرق دي وفي الاخر قالوا نكد والم وان كان في البدايه لذه ومتعه بس في الاخر نكد والم وشر لا يطاق ومع ذلك في ناس مغفلين ما زالوا مصممين انهم يجربوا وانه يقع في الغلط وانه يستمتع في البدايه بالغلط وبعد كده يتعذب بقيه عمره لذلك العاقل الكيس دائما ينظر الى الغايات من وراء ستور مبادئها فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة فيرى المناهي ما نهى الله عنه كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق ولكنه مفض إلى العافية والشفاء وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول يعني كل ما يكره يقول ده بس مر جدا يقول له مر بس نافع فكل ما مرارته تقول له ما تشربش منفعته تقول له اشرب ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها اثنين وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤول عند الغاية ويقين يبقى يحتاج ثلاث حاجات واحد علم يعرف به الغايات اثنين صبر حتى يدرك تلك الغاية ثلاثة يقين أن هذا الصبر موصل إلى تلك الغاية تعامل مع الله بيقين فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة ومن أ- يقول ابن القيم عليه رحمة الله ومن أسرار هذه الآية أيضا أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور أنا لما بقول لك إن قدر ربنا لحكمة ومصلحة وث- وصبرك ورضاك له أجر ومنفعة عبنا كبشر ان احنا ما نعرفش حكمة ربنا في القدر عشان كده بيشك الصبر احيانا في معرفة الحكمة من جريان الاقدار ابن الجوزي بيقول ايه من عرف جريان الاقدار ثبت لها واجهل الناس بعد هذا من قاواها لأن مراد المقدر الذل له فإذا قاويت القدر فا- فات مرادك من ذلك لم يبق لك ذل ثاني من عرف ق- جريان الأقدار ثبت لها يا إخوة ربنا جل جلاله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر كل شيء يجري في هذه الدنيا بقدر الله يعني انا قابلتك انت نفعتني ضرتني اذتني آه، انا اتكلمت سمعتني كل ده قدر مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إذا عرفت كده إن ربنا كتب كل شيء ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الشاهد هنا في الآية إيه أن كل قدر مكتوب وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف فلذلك إذا علمت ثمرة الإيمان بالقدر إيه ثمرة العلم بأن الأقدار مكتوبة كل اللي بيحصل النهارده ده مكتوب من قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه ان فلان ده هيجوز هيتزوج فلان وهينجبه او مش هينجبه هينجبوا فلان وفلان وفلان وفي اليوم الفلاني هيحصل لهم كذا مش في اليوم في الدقيقه في الثانيه الفلانيه كذا والثانيه اللي بعدها كذا والثانيه اللي بعدها كذا كله مكتوب ور- وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال رفعت الأقلام ها وجفت الصحف الموضوع انتهى بقى خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني فيش حاجة تتمسح ولا حاجة تصلح رفعت الأقلام وجفت الصحف انتهت القضية ا- انتهاء القضية هكذا علمك العلم بقى علمك بأن القضية انتهت في أمر القدر علمك الآن يفيدك إيه الرضا بهذا القدر التسليم لهذا القدر التسليم ده نوعين في تسليم حيواني وفي تسليم إيماني تسليم الحيواني زي ما بيقول بقول له اصبر يقول لي طب هنعمل ايه؟ هنصبر ده تسليم حيواني الحيوان لما ال- صاحبه يفضل يضرب فيه بالعصايه ما بيعملش حاجه هو ده لكن التسليم الايماني ان انا هصبر لانني اوقن في حكمه الله اوقن بحكمه الله انا على يقين ان الله حكيم انا على يقين ان الله رحيم انا على يقين ان الله لطيف انا على يقين ان الله حليم انا على يقين ان الله يحب ان يرحم ويحب ان يعطي ويحب ان يكرم ويحب ان يعافي الله يحب ذلك انا على يقين ان الله اعلم بمصلحتي مني من نفسي وان الله ارحم بي من امي ومن نفسي اذا حصل هذا اليقين في قلب العبد يتقبل القدر بالرضا عشان كده ربنا قال ومن يؤمن بالله يهد قلبه اذا امنا بالله انه خالق هذه الاقدار والله خلقكم وما تعملون خالق هذه الاعمال التي نعملها فان الله سبحانه وتعالى ينزل على قلب المبتلى الرضا اللهم انزل على قلوب المبتلين من المؤمنين في هذه الليله برد الصبر والرضا صبر ورضا اذا كان ال- ربنا قدر عليك شيء ابن الجوزي بيقول لك ايه من عرف جريان الاقدار ثبت لها ثبت لها ابن الجوزي برضه في صيد الخاطر في حته تانية بيقول ايه من أراد أن يعلم حقيقة الرضا وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع بقى يقول إيه فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه ورآه حكيماً لا يصنع شيئا عبثا فسلم تسليم مملوك لحكيم فكانت عجائب الاقدار تجري عليه ولا يوجد من القلب تغير ولا من الطبع تافف بل ثبت للاقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح هو ده السر من عرف جريان الأقدار ثبت لها يثبت عرف ايه انه مملوك مش حر مش ملك مش مالك لحكيم إذا عرف أنه مملوك لحكيم تجري عليه عجائب الأقدار الإنسان أحيانا والله وده اللي دفعني للكلام معاكم الليلة في الموضوع ده أحيانا يتعجب يتعجب يتعجب يتعجب من جريان الأقدار ان تلاقي نفسك خرجت من المكان الفلاني ورحت للمكان الفلاني وعملت كذا وعملت كذا وكل ده مكان ممكن ما يحصلش بس ايه اللي جابك من هنا لهنا القدر وايه اللي خلاك تعمل كذا القدر وايه اللي خلاك تقول كذا القدر وايه اللي جاب لك ده هنا وكده القدر قدر الله فيتعجب الإنسان من جريان الأقدار ازاي بيحصل كل ده ثم يقطع تعجبه ان هذا من الله وانه مملوك ان يعلم ان ناصيته بيد ملك حكيم يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جرك كده سيئك كده حكيم فيثبت اقول اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قدر اللي ساق هذه الاقدار كده لحد ما جت كده الله والله اللي انا بحبه واؤمن به حكيم وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما بينهما اعمالنا دي ربنا خلق اعمال العباد مخلوقه ربنا ما خلقهاش لعبه عبثا لهوا وانما خلق كل شيء لحكمه كل قدر اجراه لحكمه فمن عرف جريان الاقدار ثبت لها واجهل الناس من قاواها اللي بيقاوم جريان الاقدار يقول ايه لان مراد المقدر الذل له لما ربنا بيجري عليك القدر ده مراده انه يذلك تذل له فلما يريد انه يذلك ها ذل ما تقاومش اذكر حد من اقربائي كان ما شاء الله يعني ايه صحته كويسه جدا كده و فالمهم مرض دخل المستشفى راقد فبيحطوا له كمامه كده اللي بيتنفس منها كان اما الضيوف يجوا يزوروه وهو مريض في المستشفى يشيل الكمامه ويقوم يقابلهم واقف على رجليه انا ما احبش الناس تشوفني وانا ضعيف سبحان الله العظيم ليه ليه ليه فمات وهو واقف وهو واقف الشاهد ايه ان القضيه في ايه في انك انت لما ربنا يريد منك انك تذل للقدر ذل ذل اظهر ذلك يا رب انا مش قادر يا رب انا ضعيف يا رب انا بحبك ويا رب انا نفسي ارضيك ويا رب انا ماليش غيرك ويا رب انا محتاج لك ويا رب فهمني ويا رب علمني ويا رب رضيني انا مش قادر انت قادر انت تقدر ان ترضيني بين ذلك وضعفك بينه اظهره ذل لله فإيه؟ لان مراد المقدر الذل له فاذا قاويت القدر فنلت مرادك من ذلك لم يبقى لك ذل ما هو بنقول ايه عيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد الشاهد يقول ابن القيم عليه رحمة الله من أسرار هذه الآية اللي هي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور أنت ما تعرفش عواقب الأمور دي إيه يعني واحد عمل حادثة بالسيارة خارج من السيارة م- مولع نار هو أنا كل ما أخرج من بلوى أقع في بلوى أكبر منها ليه يا رب كلمة ليه يا رب كلام كفر لا يسأل عما يفعل اوعى تنطق اخرج ما بقولكش بتضحك فرحان مبتسما بتهيص ولكن اخرج من سيارتك راضيا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان جات لحد كده لان عاقبه دي بعد التصادم ده اللي دمر لك سيارتك واللي يعني خرجت منه بفضل الله سليم الخارجه دي انت وراها ايه عاقبتها ايه انت ما تعرفش انك انت لو كنتش عملت الحادثه دي ومشيت كملت الطريق كان هيحصل ايه احمد ربنا تعرفش العربيه دي لو عاشت معاك تاني يومين كمان كان حصل ايه ابنك اللي مات ده ابنك اللي مات ده انت ما تعرفش لو عاش كمان سنتين كان حصل ايه لا تدري عواقب الامور عاقبه موته دي ايه عملت ايه في البيت وبتعمل ايه في اللي حوله انت ما تعرفش لذلك من اسرار هذه الايه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم انها تقتضي من العبد التفويض الى من يعلم عواقب الامور والرضا بما يختاره الله للعبد ويقضيه عليه كان في برضه شخص بيكلمني في التليفون زعلان برضه قال كلمة من الكلمات التي تؤدي والعياذ بالله إلى الكفر ودي كترت في زماننا على ألسنة الناس إن الناس بتخاطب ربنا بكلام لا يجوز لازم تعرف إنك بتكلم ربنا مش بتكلم واحد صاحبك ولا بتكلم مديرك في العمل ولا بتكلم حتى وزير ولا رئيس ده انت بتكلم الله جل جلاله فما ينفعش انك انت تكلم الله عز وجل او تناجي الله عز وجل او تنادي الله عز وجل الا بما يجوز بالتعظيم والتوقير والتبجيل لله عز وجل التقديس يعني ان ت- تصف الله بكل كمال وتنزه الله عن كل نقص يقول انا عايز م- ربنا يعلم ان انا مصلحتي في كذا وان انا بحب كذا وربنا سبحانه وتعالى ما بيدينيش اللي انا عايزه ده ليه هو ده الكلام ال- الغلط الكفر انت ما, ما, ما, ما تعرفش مصلحتك في كذا قد تكون انت بتحب كذا قول بشتهي كذا بتمنى كذا بس قد يكون اللي انت بتحبه وبتتمناه وبتشتهيه فيه هلاكك فربنا بيمنعه منك سبحان الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمنع عبده المؤمن الرزق في الدنيا وهو يحبه كما يمنع أحدكم سقيمه الماء وهو يحبه سبحان الله العظيم يعني قد يكون عندك مريض عامل عملية و بذكرها دايما بنتي إيمان ربنا يكرمها ويكرم زوجها وولادها و... والمسلمين والمسلمات كانت آه، آه، في ولادة وولدت قيصري ربنا يعافيها ويعافي كل مسلم الشاهد ايه انها آه، عايزة اشرب مي وشوف ابوها جنبها وامها جنبها والمية قدام عينينا المية في ايدينا والدكاتره يقول لا ما تسقاش مية لازم يفوت كذا او يحصل كذا طيب ما المية في ايدينا اهي واحنا مش مانعين انا المية عشان المية غالية علينا ولا ان احنا مش لاقيين ميه ولا ان احنا مستخسرين فيها الميه ولا ان احنا بخلانين عليها بالميه وانما لمصلحتها نفس الشيء قد يمنعك الله ال- ال- اللي انت آه، عايزه لان اللي عند ربنا اسهل من الميه علينا ده كريم وغني عشان كده رأى رجل الناس يوم عرف الحجيج يوم عرف هم يبتهلون في الدعاء يا رب يا رب يا رب فقال أرأيتم لو أن هؤلاء قد اجتمعوا على غني يريدون منه دانقا لو اجتمعوا على باب غني عايزين منه جنيه عنده ملايين والناس دول كلهم طالبين جنيه عمالين يصوتوا ويعيطوا وي- ويدعوا وي- وي- ويمدحوا ويتوسلوا عشان جنيه لا يشق عليه نعطيهم جنيه الله عز وجل كل ما يطلبه على هؤلاء اهون عند الله من جنيه على غني اوعى تفكر ان انت بتطلب حاجه كبيره يعني لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر لو الناس دول كلهم كل من على ظهر الأرض اجتمعوا وكل واحد طلب أقصى ما يتمناه وربنا أعطى كل إنسان أقصى ما يتمناه ما ينقصش ذلك من ملك الله شيئا فلذلك لما يمنعك لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا ده حسن الظن بالله لما ابتلاك لم يبتلك ليهلكك وإنما ليرحمك سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم يقول من أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه عليه لما يرجو فيه من حسن العاقبة ومنها من أسرار هذه الآية ألا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم ما تقترحش على ربنا بقى وما تطلبش حاجة ما تعرفهاش وإنما اترك فوض الاختيار لربك فلا يختار على ربه شيئا بل يسأل ربه حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره فلا أنفع له من ذلك عشان كده في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك سبحانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان في زواجي من فلانة أو في شراء السيارة الفلانية أو في بيع البيت الفلاني أو في آه، سفري للمكان الفلاني أو في عملي في المكان الفلاني اللهم إن كان في كذا ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله فيسره لي واقدره لي وإن كان في كذا ويسمي حاجته شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ورضني به وارض عني كأن المعنى يا رب إن كان الأمر ده خير أمضه وإن كان شر أنا ما أعرفش هو خير ولا شر إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب فإن كان في خير اقدره لي وإن ما كانش في خير اصرفه عني دي نمرة واحد واصرفني عنه مهمة جداً لأنه قد يصرف الأمر عن العبد ويظل قلبه متعلقا به وده الخطر وده اللي بيحصل مع ناس كتير كنت لسه بقول لواحد منهم قريب يا ابني مش انت استخرت طب ما قدامك الاقدار بتصرفك عن الموضوع ما تنصرف بقى هو لسه متعلق بالموضوع فلذلك ينبغي على الانسان الا يختار على ربه شيئا بل يسال ربه حسن الاختيار له وان يرضيه بما يختاره يعني انا هطلب من ربنا ان يختار لي ويرضيني باللي هو اختاره لي فلا انفع له من ذلك ومنها من الفوائد انه اذا فوض الى ربه ورضي بما يختاره له امده فيما يختاره له بالقوه عليه والعزيمه والصبر وصرف عنه الافات التي هو هي عرضه اختيار العبد لنفسه واراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل الى بعضه بما يختاره هو لنفسه سبحان الله العظيم لو انت فوضت لربنا ورضيت ربنا سبحانه وتعالى يعتني بيك بقى عناية الوالد الشفيق بالولد الحبيب احيانا يجي ابنك يقول لك يا ابي انا عايز اشتري دي تقول له لا يا ابني خد دي معلش انا عارفها اكتر منك ومجرب فخد دي وتقعد بقى تقول له ايه شوف دي فيها فوائد كذا وكذا وكذا وكذا شوف شوي شايف دي تنفع في كذا وكذا وكذا وشايف التانية دي فيها خطر كذا وكذا ومضرة كذا وكذا وتفضل معاه توري له منافع دي وتص- وتصونه ان هو ينتفع بيها تساعده كذلك لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم لما ترضى تفوض لربنا انه يختار لك وترضى باللي اختاره لك يقويك ويعطيك العزيمه ويصرف عنك الع... الافات اللي هي تفسد عليك ال... الاختيار الله عز وجل لك ويوريك حسن عواقب اختياره لك يخليك تسعد بما اختار لك اكتر من سعادتك بما اخترته لنفسك ومنها من فوائد الايه وهي الاخيره انه يريحه من ال... من الافكار المتعبه في انواع الاختيارات اخطر شيء يتعبك في الدنيا انك تختار عشان كده احيانا لما تقول لزوجتك ولا لبنتك تختاري دي ولا دي ولا دي تقول لك صراحه يعني ايه انت حيرتني اختار لي انت فالانسان لما يفوض ربنا في ان الله عز وجل يختار له يريح دماغه يا رب اختار لي دايما أتع- اتعلمت من صغري الدعاء ده رب خير لي واختار لي فاني لا احسن الاختيار لنفسي ودبر لي فاني لا احسن التدبير يا رب رب خير لي واختار لي فاني لا احسن الاختيار لنفسي ودبر لي فاني لا احسن التدبير فالانسان اذا ريح دماغه من الاختيارات والتدبيرات قال له ايه لا تدبر لنفسك امرا فاولو التدبير هلك وسلم لنا الامر تجدنا اولى بك منك سلم يريح دماغه بقى من الاختيارات ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبه وينزل في اخرى ومع هذا بعد ما يختار لنفسه ويدبر لنفسه في الاخر لا خروج له عما قدر الله عليه هو اللي ربنا قدره هو اللي هيكون في النهايه فلو رضي باختيار الله اصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه لو سلم لاختيار ربنا ورضي بقضاء ربه وقدره ينزل القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه والا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه لانه مع اختياره لنفسه مش انت اللي اخترت روح بقى ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به فيسير بين عطفه ولطفه اللهم اكتنفنا في قضائك وقدرك بين عطفك ولطفك اللهم اكتنفنا في قدرك بين عطفك ولطفك اللهم اكتنفنا في قدرك بين عطفك ولطفك فيسير بين عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يهين عليه ما يقدره يرضيه بما يقدره اذا نفذ القدر في العبد كان من اعظم اسباب نفوذه تحيله في رده مشكله كبيره ان كل ما تحتال في رد القدر احتيالك في رد القدر ده هو اللي هينفذ القدر لان هو ده المقدر عليك انك تحتال عشان ينفذ اذا نفذ القدر في العبد كان من اعظم اسباب نفوذه تحيله في رده فلا انفع له من الاستسلام والقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميته فان السبع لا يرضى باكل الجيف يا رب نفهم اللهم فهمنا اللهم علمنا اللهم رضنا اللهم اقدر الخير لنا اللهم خر لنا واختر لنا اللهم دبر لنا اللهم رضنا بقضائك وقدرك اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انزل على قلوبنا برد السكينه والصبر والرضا اللهم نور قلوبنا باليقين حتى نحب ما تحب ونرضى بما ترضى اللهم انا نسالك ان ترضينا بما يرضيك وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
بها تعالوا لنفقه القضيه روح